بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بدأت العشرة الأواخر جاهزين ومستعدين لاستقبال ليلة القدر ناويين نوايا كبيرة بتدعو ربنا الختم في القرآن والإقبال على ربنا سبحانه وتعالى ربنا يفتح علينا ويتقبل منا ويجعل الليالي دي ليالي مقبولة ويكتبنا من أهل الجنة يعني قصة النهاردة وسيدنا موسى بيرتب بني إسرائيل وبيصلح في بني إسرائيل حصلت قصة عجيبة جدا قصة رجل عجيب غامض والعجيب ان سيدنا موسى هو الذي هيسعى للقائه النهاردة سيدنا موسى في وسط ما بيعد في بني إسرائيل ربنا سبحانه وتعالى عرضه للقاء رجل رجل عجيب الراجل ده غامض جدا عرفتوا مين الراجل اللي هيقابله سيدنا موسى عالم عالم غير عادي لكنه غريب قوي الراجل ده فيه سر الراجل ده ب- يعني تحتاج وقت علشان تفهم من هذا الرجل وحواليه غموض في أشياء كتيرة من هو من أين جاء أين اختفى آه متجوز ولا لأ الراجل دون هو الخبر سيدنا موسى بعد ما وصل في التيه مع بني إسرائيل وبقى موجود في الأردن وقرب البحر الميت و و و في المنطقة اللي زي دي هتنشأ أحداث قصة فرعية من قصة بني إسرائيل لكن لها علاقة قوي قوي قوي قوي ببني إسرائيل سيدنا موسى هيقابل هذا الرجل الغريب الغير عادي هيقابل مين هيقابل الخضر مين الخضر وايه سره سر الراجل ده العلم الراجل ده يملك علم غير عادي والعجيب ان سيدنا موسى هو اللي هيسعى للقائه ليتعلم منه علم احنا كمان عايزين نعرفه ايه العلم اللي كلام الله اللي واحد من اولي العزم من الرسل سيدنا موسى هيسافر مئات بل يمكن ألف كيلو متر علشان يتعلم ثلاث قضايا من رجل اسمه الخضر تعالوا بقى نعيش مع سيدنا موسى السفر بتاعه والرحلة بتاعته ونقول هو ايه قيمة الحلقة دي العلم العلم أمة اقرأ لازم تقرأ أمة اقرأ ربنا بيخاطبها في سورة الكهف اللي بنقراها كل يوم جمعة سورة الكهف جابت قصة موسى والخضر في 22 آية العلم مهم قوي قوي قوي تعالوا نروح مع سيدنا موسى ونرافقه في رحلته لغاية ما يقابل الخضر سيدنا موسى له مع البحر ذكريات كتيرة يعني البحر في حياة سيدنا موسى مليء معاه بالذكريات من يوم ما اترمى وهو رضيع في البحر والتقطه آل فرعون من البحر من يوم ما نجا من ال- من مواقهة فرعون وعدى من البحر وعدى معاه بنو إسرائيل وانشق البحر والنهاردة ثالث قصة لها علاقة في البحر وعشان كده احنا بنصور مع البحر يا ترى احنا ذكرياتنا مع البحر ايه الناس ذكرياتها مع البحر الصيف والشاطئ والفسح والخروج سيدنا موسى ذكرياته مع البحر نصر الدين الله وازاي يشوف ربنا نصره وازاي ربنا وقف جنبه و- و- وازاي النهارده حاجه جديده قيمه جديده قيمه العلم اللي هي حلقه النهارده قيمه العلم ولها علاقه بالبحر دي ذكريات سيدنا موسى مع البحر بنصور من هنا خلي بالكم ده البحر الميت واللي هناك دون دي جبال القدس يعني ورا الجبال دي على طول القدس شوفوا المسافة قد ايه وشوفوا 20 كيلو او يمكن 25 كيلو بالكتير قريبين قوي قوي قوي قوي بنصور هنا ليه بنصور هنا علشان القصة لها علاقة بالبحر وعلشان ده المكان اللي كان عايش فيه بني اسرائيل حول هذه المناطق مش بقول هنا بالظبط لكن هي دي المنطقة اللي كانوا عايشين فيها لان كان اخرهم بعد ما حرمت عليهم دخول القدس اخرهم هو ما قبل البحر الميت لان بعد البحر الميت زي ما بقول لكم هتشوفوا هناك جبال القدس يمكن اول مره تشوفوها واول مره يعني تحسوا انا انا شخصيا مشاعري يعني قويه جدا ان ال- الواحد بينه وبين جبال القدس بس بينه وبين المسجد الاقصى 25 كيلو ربنا يعز أمة محمد ويرضى عنها خلونا خلونا نرجع لموضوعنا ال- القصة الآن سيدنا موسى مجتمع ببني إسرائيل إيه الموضوع وإيه علاقته بالبحر وإيه علاقة قيمة العلم بالبحر هي زي ما قلت لكم قصة كلها غموض النهاردة إيه الحكاية الحكاية إن بني إسرائيل فيهم أمراض كتيرة وسيدنا موسى بقى كل مهمته الآن بعد ما رفض دخول الأرض المقدسة 40 سنة علاج في بني إسرائيل عندهم أخ- أمراض في العقيدة في الإيمان بالله عندهم أمراض في اليقين بالله في الثقة بالله عندهم أمراض في التوكل على الله عندهم أمراض في الجدل الذل الطويل اللي اللي أثر في نفوسهم وتعب نفوسهم بس في سبب للأمراض دي كلها من ضمن الأسباب الكبيرة لكل دي لكل الأمراض اللي انتوا شايفينها الجهل هم كانوا أميين هم وجودهم في مصر خلاهم سنين طويلة كل قضيتهم ياكل ويشرب لقمة بطنه ويغذي بطنه لقمة العيش وانتهى الموضوع على كده وعاشوا سنين كده وفرعون زي ما قلنا زمان كان حريص ان دول ما يتعلموش يفضلوا كده جهلة اغلب بني اسرائيل مش متعلمين زي ما بيقولوا همه على بطنه قضيته قضية بطنه ايه قيمة العلم ولا هم هنا ولا يعنيهم الامر في شيء وسيدنا موسى يخطب كتير ويدي خطب كتير عن اهمية العلم وعن قيمة العلم وهم و... ايه ده ده ده في اوضاع كتير زينا ده احنا العلم عندنا ما بقالوش قيمه وسيدنا موسى يعلم ان الامه دي مش ممكن تنهض والامه دي مش ممكن تنهض الا بالعلم وان ده حاجه اساسيه وان الدين ده اول ايه فيه اقرا وان قضيه العلم لو المسلمين ما بصلهاش وكل امه بصلوا لها انها حياه وموت وان هي سر نهضتهم وان العباده لوحدها بني اسرائيل سيدنا موسى عمال يكلمهم العلم العلم العلم العلم عمال يقول لهم هذا الكلام وبني اسرائيل مش سامعين ليه بني اسرائيل مش سامعين لان بني اسرائيل بيقولوا يا موسى انت مش كفايه ان احنا خدنا بتعليمات التوراه وبنصلي وبنصوم مش هو ده المطلوب واحنا بنقول كده مش كفايه ان احنا بنتعبد مش كفايه ان احنا بنصلي وبناكل وبنشرب لا مش هو ده المطلوب مطلوب امه يبقى العلم فيها بتعشقه وهدف حلقة النهاردة وقيمة حلقة النهاردة بحب العلم عايز أتعلم عشان الأمة دي تنهض أنا بحب العلم لله لأن ربنا أمر بكده لأن العلم ده هو اللي هينهض بالأمة دي لأن المسافة دي مش ممكن مش ممكن يتغير حالنا إلا بالعلم بني إسرائيل مش فاهمين الكلام ده ومش حاسين بالكلام ده ومش عايزين الكلام ده وسيدنا موسى عمال يحاول ويحاول ويحاول فأراد ربنا تبارك وتعالى ان الناس دي اللي سيدنا موسى واقف بيخطب فيهم يتغيروا يتهزوا اللي بينهم وبين يعني جبال القدس حاجز مش البحر بس اللي كان حاجز ده في حاجز اكبر من البحر بكتير الجهل ناس مش متعلمه وحتى المتعلمين زي الحال في بلادنا شهادات اهو بيعرف يقرا ويكتب وفاكر ان العلم العلم عشق العلم انك عايز تنهض من خلال انك عايز تتعلم الجديد اللي يصلح ويقوم ما كانوش فاهمين كده فاراد الله ان هم يتعلموا بطريقه جديده تعليم عملي يحبوا العلم ويشتاقوا للعلم بطريقه عمليه مش خطب مش مواعظ مش كلام قصه مثيره مليانه تشويق مليانه غموض مليانه اثاره فعلا بالظبط كده ربنا سبحانه وتعالى عمل معاهم كده وعمل معانا كده لان القصه في القران في قلب سوره الكهف القصه كل هدفها حب العلم من خلال قصه عمليه يشوفوها بعينيهم وتجري احداثها قدام عينيهم فيبداوا يشتاقوا للعلم هذا ما يفعله الله سبحانه وتعالى يا سبحان الله شوف احنا العلم في بلادنا بقى تلقيني ازاي شوف احنا العلم في بلادنا وبنعلم ولادنا اقعد ذاكر ومحدش بيشتاق ربنا سبحانه وتعالى خالق الكون هيحببنا وهيحببهم في العلم بطريقه عمليه ازاي بقصه ياه ربنا هيعمل معانا كده هو العلم غالي قد كده والقصة موجودة في القرآن في سورة الكهف قصة موسى والخضر والقصة موجودة في حديث نبوي طويل في صحيح البخاري ومسلم لما تلاقي قصة جت في القرآن وجت بالكامل في الحديث اعرف ان المطلوب ان الناس تشتاق لها قوي وان في تركيز عليها قوي قوي قوي ايه بداية القصة ان موسى قام يعني يخطب في بني اسرائيل وقف سيدنا موسى خطيبا في بني اسرائيل في, في, في مكان التيه في مكان من الاماكن زي اللي احنا موجودين فيها دلوقتي يحدثهم عن قيمه العلم ورضا ربنا عن اللي يتعلم واللي يتعلم ويشتاق للعلم سيدنا موسى بيخطب بيخطب وهم زي ما بقول لكم مش هنا فقام رجل من بني اسرائيل فقال يا موسى من اعلم اهل الارض ايه علاقه السؤال ده باللي بيقوله سيدنا موسى سيدنا موسى بيقول لهم لازم تتعلموا سؤال جدلي وسؤال ما ينبنيش عليه عمل وسؤال واحد مش مدرك أهمية اللي سيدنا موسى بيقوله لكن سيدنا موسى صبور بطريقة سيدنا موسى اللي فيها صبر وفيها حلم فخد الراجل وسيدنا موسى رد عليه من أعلم أهل الأرض بص سيدنا موسى حواليه يعني واضح أن كل بني إسرائيل اللي حاضرين إمكانياتهم يعني يا إما جهل يا إما أهو متعلم وخلاص عشان يبقى معاه شهادة زي ناس كتير عندنا محدش العلم مالي حياته وبيشتاق إليه وقف سيدنا موسى ونظر حواليه مين اللي باقي هارون سيدنا موسى أعلم منه م- مين فقال سيدنا موسى أنا مين أعلم أهل الأرض سيدنا موسى يعلم أن هو كليم الله ونزل عليه التوراة ودول بني إسرائيل مين أعلم أهل الأرض أنا فعاتبه الله تبارك وتعالى أنه لم ينسب العلم إلى الله لم يقل الله أعلم ونزل سيدنا جبريل من السماء وقال إن الله يعتب عليك أنك لم تنسب العلم إليه لا يا موسى هناك من هو أعلم منك عبد من عباد الله ويبدأ سيدنا موسى نفسه يتعجب في من هو أعلم مين مين وعبد طب مين اسمه ويبدأ بني إسرائيل شوف القصة هتبدأ تعليم بالتشويق يبقى أول حاجة قلتها تعليم عملي بقصة مش كلام نظري وتاني حاجة شوفوا شوفوا قضايا أساسية في التعليم تعليم عملي مش نظري واحنا شايفين احنا عندنا التعليم كله عندنا نظري في بلادنا اتنين تعليم بالتشويق يا اباء يا امهات بني اسرائيل دلوقتي مستغربين عبد اعلم من سيدنا موسى وتخيل بقى بني اسرائيل وانتوا عارفين طبيعه بني اسرائيل دلوقتي تخيلوا بني اسرائيل عمالين يقولوا لبعضهم مين ده اللي اعلم مين ده اللي اكثر علما وعبد يعني ما قالوش نبي اعلم منك مين هو وفين هو وبدات الاحاديث الجانبيه لبني اسرائيل نزل سيدنا جبريل وقال يا موسى هناك من هو اعلم منك عبد من عبادنا عبد من عبادنا فقال موسى يا رب دلني عليه ده مين دون اللي هو اعلم مني و... و... وايه حكايته قال يا موسى ان لي عند مجمع البحرين عبد هو اعلم منك فاذهب وتعلم منه روح له يا موسى وتعلم منه عبد عند مجمع البحرين فين مجمع البحرين ويزداد الغموض ويزداد التشويق ويزداد بني اسرائيل مين دون وايه الموضوع جذب انتباه واثاره غموض هو ده طريقه التعليم في القران مين هو اللي اعلم منك يا سيدنا موسى ويبدا الله تبارك وتعالى سيدنا جبريل يبدا يحكي لسيدنا موسى من اعلم اهل الارض عبد عند مجمع البحرين فين مجمع البحرين مجمع البحرين حاجه من الاثنين يا اما راس محمد سينا بحر الاحمر يا اما مجمع البحرين التقاء النيل الابيض مع النيل الازرق في السودان يا هناك يا هنا طب واحنا هنا فين احنا هنا عند البحر الميت يا نهار ابيض المسافه قد ايه بين كل سواء لل- ل- لراس محمد او للنيل الازرق مسافه بعيده ده هيمشي كتير روح يا موسى اذهب وتعلم طب انه فيهم دور يا موسى ليه العلم غالي يوصل سيدنا موسى ويبدا يسال ربنا طب يا رب اديني علامه اعطيني علامه اوصل بيها قال يا موسى طب هوصل عند مجمع البحرين هنتعب ونوصل لمجمع البحرين طب هوصل له ازاي فقال له الله تبارك وتعالى يا موسى احمل احمل حوتا مشويا حوت سمكه مشويه مملحه وضعها في مكتل حطها كده في في في أفة وسر بها عندما تفتقد عندما تفقد الحوت عندما تفقد السمكة ستجد الرجل ايه العلامات الغاضم- الغامضة دي وازاي افقد السمكة يعني السمكة هتنط ولا السمكة هتختفي ازاي يعني ايه افقدها وافقدها ازاي طب اسمه ايه عبد من عبادنا لما تروح تعرفه سيدنا موسى هيبدأ الرحلة بتاعته بس مش هيبدأها لوحده هيبدأ مع مين هياخد معاه آه، فتى من شباب بني إسرائيل يطلع معاه مين هو يوشع بن نون يوشع بن نون دون علشان يشوف قدام عينيه تجربة عملية للعلم ياه ده تعليم بالمعايشة ثلاث حاجات عملها القصة لغاية دلوقتي تعليم عم- ع- عملي تعليم بالتشويق تعليم بالمعايشة يوشع بن نون شاب صغير هيروح مع سيدنا موسى عشان يعرف قيمة العلم أصل يوشع بن نون دون هو اللي هيعدي وهو اللي هيدخل القدس بعد وفاة موسى ياه بتعده يا سيدنا موسى من النهاردة ايه اول اعدادك ليه يا سيدنا موسى العلم اتعلم يا شباب يا اللي نفسكم يبقى لكم دور للاسلام يا شباب يا اللي نفسكم تكونوا زي يوشع بن نون اول خطوة اتعلم اول خطوه بدايه بدايه المشوار واحد بي- عايز يشرب العلم شرب النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك شوف ال- شوف الحديث الجميل بيقول رايت وانا نائم شاف رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم انني أس- اشرب لبنا فدخل اللبن في جسدي حتى خرج الري من اظافري من كتر ما امتلأت باللبن اللي شربته خرج من اظافري فاعطيت فضلي اللي, اللي بقي مني الى عمر بن الخطاب هو اول واحد شرب بعدي فقالوا فما تاويل ده يا رسول الله ايه موضوع اللبن اللي ملاك لغايه ما خرج من اظافرك قال العلم ايه تاويلها يا رسول الله ايه الكل اللي انت- انا ملئت كانه عايز يقول لك انا ملئت علما صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم هياخد معاه يوشع بن نون ويطلع معاه علشان يعيشه شبابنا محتاجين والله كده محتاجين حد يتبناه يقول له تعالى عيش اتعلم معايا حد ياخد بايده حد يقول له تعالى معايا يا ده في شباب زي الورد في شباب رجاله بس في شباب زي يوشع بن نون بس يلاقوا حد زي سيدنا موسى استاذ معلم ياخد بايدهم ويقول له تعالى معايا يخرج سيدنا موسى وياخد معاه يوشع بن نون ويقول له سيدنا موسى لا اكلفك الا بان تحمل المكتل بس تشيل لي الشنطه اللي فيها السمكه يا شباب اللي عايز يتعلم بدايه التعليم تحمل شنطه مفيش مانع مش عيب تشيل الشنطه النهارده بعد شويه تكون بتصلي في المسجد الاقصى ده اللي حصل ليوشع بن نون يشيل الشنطه يوشع بن نون والايه تقول فانطلق يلا يبدا رحله انطلاق الى العلم شوف العلم عايز ايه عايز انطلاقه ولذلك طول قصه وانت بتقرا سوره الكهف طول القصه كلمه فانطلقه العلم عايز انطلاق عايز همه عايز واحد عايز يروح ويتعلم ويبذل جهده انا انتوا عارفين يا اخوانا انا مبسوط ان انا بصور فين بصور هنا وخلفي هذا المنظر ناس كتير بتحلم انها تكون في المسجد الاقصى وان ربنا ينصر الاسلام على ايديها من غير العلم من غير واحنا بنتكلم على العلم مش هتشوف ده العلم يا جماعه خلي بالكم من حاجه اشمعنى يحمل حوتا مشويا يعني اشمعنى سمكه مشويه يعني ليه لما تفقد السمكه توصل اول ما هتفقد السمكه هتلاقي الرجل اللي انت بتدور عليه اللي هيعلمك يا موسى اشمعنى اصل خلي بالكم بني اسرائيل همهم على بطنهم القضيه بالنسبه لهم عايز اكل واشرب ربنا سبحانه وتعالى عايز يعلمهم لا العلم اهم من انك يبقى همك على بطنك السمكه المشويه رمز الاكل مش كده كان ربنا بيقول لسيدنا موسى عندما تفقد غذاء البطن ستجد غذاء الراس ضحي بمعدتك من اجل عقلك شوف المعنى على فكره القصه كلها رموز ورموز غامضه عايزه اللي يفكها اشمعنى حوت مشوي لا ب- و- و- و- ويمكن واحد من بني اسرائيل اول ما شاف الحوت السمكه المشويه وهي بتتحط همه على بطنه بيقول مش دي تتاكل احسن لا ده دي العلامه يوم ما تروح العلامه تجد العلم بطنك اهم ولا راسك اهم ارجوك خلي دماغك اهم من بطنك ارجوك دي هي اغلى بكتير هي اغلى بكتير حرام تبقى عايش لبطنك وما بتغذيش وما بتغذيش عقلك يا يا ناس يا اللي بتتعلموا علم تلقين يا كل بلادنا يا اللي تحولت دماغتنا الى مخازن نصب فيها العلم عشان ناخد شهاده في الاخر مش ده العلم اللي يدخل الجنه مش ده من س- من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه لا لا لا مش ده مش ده ده علم عشان شهاده لكن العلم العلم اللي يدخل جنه علم علشان عايز انهض بامه عايز اصلح عايز اساعد الناس عايز عايز اخترع الانفلونزا الخنازير اللي طلعت مين اللي هيجد المصل اللي يصلحها كلنا بنقول يا رب يلاقوا المصل مين هم الغرب مش احنا اكيد احنا مش هنلاقيه لما حصلت الازمه الاقتصاديه يا رب يحلوها مين اللي يحلها هم مش احنا عشان احنا العلم مش مهم عندنا انطلق يا سيدنا موسى النبي صلى الله عليه وسلم يقول فانطلق يمشيان على الاقدام هم الاثنين ودعوا بني اسرائيل مع ان بني اسرائيل محتاجين سيدنا موسى العلم والقصه المثيره اللي هتحصل هي اللي هتفوق بني اسرائيل انطلق يمشيان تخيل بقى هينطلقوا يعني مئات الكيلومترات على ما يوصلوا لراس محمد ويمكن تطلع مش هي يقوموا رايحين النيل الازرق والابيض انطلق يا سيدنا موسى وابحثوا لاحظوا يا جماعه حاجه القصه فيها واحنا بكره هنعيش بقى مع ايات القران بالتفصيل القصه فيها ثلاث شروط للي عايز يتعلم بجد اول شرط اصرار شديد وعزيمه على التعلم مصر هتعلم هتعلم بحب باصرار بشغف الشرط الثاني اللي عايز يتعلم تواضع وادب شديد للي بيعلمك تبقى عا- عايز تاخد منه فما ما تشوفش نفسك متواضع الشرط الثالث انك عايز تتعلم علم نافع مفيد ينهض للامه مش اي علم اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع ثلاث شروط للي عايز يتعلم والثلاثه موجودين في قصه موسى والخضر والثلاثه سيدنا موسى هيلتزم بيهم نقولهم تاني اصرار شديد على التعلم اثنين حرص ان انت يكون هذا العلم بتواضع تاخده بتواضع وبادب شديد ثلاثه ان هذا العلم يكون علم مفيد يبني امه وينهض بامه ويبدا سيدنا موسى قدام بني اسرائيل في اول واحده اصرار شديد على التعلم ياخد وهو رايح هو ويوشع بن نون يبدا سيدنا موسى يقول قدام الناس واذ قال اول ايه في سوره ال- في سوره الكهف في قصه موسى والخضر واذ قال موسى لفتاه لا أبرح مش هستريح أبدا لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة إن شاء الله أفضل ماشي حقبة وحقبة وحقبة الحقبة 25 سنة إن شاء الله أمشي عمري كله بس عايز أتعلم كأنه بيقول إياك إياك أعني فاسمع يا جارة كأنه بيقول لبني إسرائيل اسمعوني يا بني إسرائيل هفضل ماشي عشان أتعلم أنا متخيل بني إسرائيل دلوقتي بيقولوا ياه تخيل بقى حواراتهم مع بعض هيحصل ايه هيقعد قد ايه معقوله موسى بيحب العلم كده معقوله الاصرار الشديد اول صفه في سيدنا موسى لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبا انا مصر اصرار شديد على التعلم ها يا جماعه ممكن اسالكم سؤال انت بتحب العلم كده ممكن ممكن تسمع آيات وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن قيمة العلم أول آية بتقول اقرأ اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم وتوصف وس- وصيف- وسيلة العلم القلم وبعدين الصورة اللي تنزل بعديها نون والقلم وما يسطرون دونوا العلم تخيل أول أول سورتين من القرآن أمة اقرأ لا تقرأ أمة اقرأ لا تهتم بالقراءة ولا بتدوين العلم تخيل أول ما نزل بالقرآن تخيل حديث النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد عشان ناس كتير تقول لك ايه يا عم انا كفايه اصلي واصوم هي دي معرفتي بربنا فالنبي بيقول لك لا العلم اعلى فضل العالم على العابد كفضلي على ادناكم كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على تخيل يا عباد ومش م... يا شباب يا اللي عمالين تصلوا في رمضان ومش مهتمين بالتعلم فضل العالم على العابد كفضل النبي على ادناكم وفي حديث اخر كفضل القمر على سائر الكواكب يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يبتغي فيه علما علم بجد مش علم تلقيني مش مخزن عشان شهاده من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته واهل السماوات والارض لا يصلون على معلم الناس الخير حتى النمله في جحرها تعرفه اللي بيعلم الناس وبياخد بايديهم حتى النمله في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير بيدعوا له يا رب ارضى عنه زي ما بيعلم الناس سامعين يا جماعه سامعين فضل العلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الملائكه لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع تظلله باجنحتها الملائكه تخيل كل دون احاديث اتقالت على العلم واحنا مش مهتمين وبنقول احنا من امه محمد وصوره في القران سوره الكهف بتتكلم وقصه موسى والخضر اتعلموا اتعلموا اتعلموا شوف واحد الصحابه فهموا الكلام ده وحسوا بالكلام ده شوف واحد زي الامام الشافعي بيقول ذهبت إلى مصر فغربلتها خدت كل العلم اللي فيها ذهبت إلى الشام فاحتويت ما فيه من العلم ذهبت إلى اليمن فأخذت كل ما فيه فقالوا له يا إمام إلى كيف تحب العلم يعني بتحب العلم قد إيه قال أحبه كما أحب الشافعي قالوا له عندما تسمع عن علم جديد لم تعلمه كيف يحدث لك لو سمعت عن علم جديد أنت ما تعرفوش يقول أتمنى لو كل أعضاء جسدي صارت آذانا لتستمتع بتلقي العلم فقالوا له كيف حبك للعلم قال وكيف حرصك على العلم بتخاف على العلم قد إيه قال كأم كحب أم فقدت ابنها تبحث عنه حتى تجده تخيل كلام الإمام الشافعي والله لو اتكتب بماء الذهب قد إيه بيحب العلم سيء الإمام أحمد بن حنبل قالوا له إلى كم تحب العلم قال من المحبرة إلى المقبرة أنا مع العلم من ساعة المحبرة لغاية ما أخش قبري ابن رشد بيقول لم أفقد النظر في الكتاب بتقروا كم كتاب في الأسبوع يا شباب كم كتاب بتقروهم بداية العلم قراية ابن رشد بيقول لم أفقد النظر في الكتاب إلا مرتين يوم وفاة أبي ويوم زواجي وغير كده أنا عايش مع الكتب يا جماعة بداية القصة هينطلق من هنا موسى ويوشع بن نون قصة تعلم العلم اصرار شديد على التعلم قيمة حلقة النهاردة عايزين نتعلم نتعلم بجد عايزين نقرا كتير عايز... عايز... يا شباب كل اسبوع كتاب عملوا احصائيه عملوا احصائيه على اكتر 100 واحد ناجح في امريكا ايه الشيء اللي بيجمعهم قعدوا يدوروا اكتر 100 واحد ناجح يا ترى بيجمعهم ان كلهم آه، عصاميين كلهم طوال كل... ولا صفه لقوها الا صفه واحده بس كلهم بيقروا 50 كتاب في السنه يعني كتاب في الاسبوع انت بتقرا كتاب كل قد ايه بدايه نجاحك بدايه العلم حب قرايه بحث على الانترنت علشان عايز اتعلم عشان عايز انهض بالامه عشان الاسوار اللي هناك دي عشان كده صورنا هنا تعالوا نكمل مع سيدنا موسى والخضر هينطلق مسافه رهيبه مشيا على الاقدام ليه مشيا على الاقدام هنا تعالوا نكمل مع سيدنا موسى والخضر هينطلق مسافه رهيبه مشيا على الاقدام ليه مشيا على الاقدام اتعب يا سيدنا موسى على فكره يا جماعه طب ما هو ليه التعب ده كله ما سيدنا جبريل ياخد سيدنا موسى وينزله قدام الخضر لا طب ما الخضر يجي ده هو كلام الله لا العلم عايز تعب عايز اصرار انا مصر لو بتحب امتك اقسمت عليك بعد حلقه النهارده تعيش تتعلم عشان أمة حبيبك محمد عشان الأحاديث بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم عشان القرآن عشان قصة موسى والخضر موسى تعب عشانك موسى هيبذل كل المجهود دون يا جماعة احنا بنصور في الشمس شوية شمس حرق وشنا وتعبانين ومش قادرين سيدنا موسى مشي قد ايه او امضي حقبة عشان انت تحب العلم وليه جت في القرآن ما هي قصة لبني اسرائيل اللي كانوا مش متعلمين دي قصة لينا دي في القرآن حبيبك سيدنا موسى بيقول لك لازم تتعلم وهو هيتعب عشان انت تتعلم لا لا سيدنا جبريل ما ياخدكش يا سيدنا موسى لا اتعب وروح دور عند مجمع البحرين وسيب بني اسرائيل شوية معلش بس التجربة دي أهم بكتير من ألف درس نظري عن قيمة العلم حاجة تانية برضو في قصة لطيفة قوي في شاب راح عشان تعرف قيمة العلم شاب راح لأحد العلماء وكان عالم كبير قال له أنا عايز أتعلم كل العلم اللي عندك شاب لسه متحمس زي ما في شباب بعد الحلقة دي هيقول أنا متحمس ويهبط بعد كده شاب متحمس هتهبطوا ولا هتفضلوا جدعان شاب متحمس فراح لعالم كبير وقال له انا عايز اتعلم كل العلم اللي عندك فالعالم بص له كده وحس ان هو ايه يعني لسه فقال له اذا اردت ان تتعلم كل علمي فاتبعني فمشي وراه فخده على البحر فالشاب قال له جبتني هنا ليه؟ قال له انظر لصفحه الميه بص على الميه كويس فوطى الشاب ينظر للميه فالعالم قام واخد راس الشاب وموطيها له في الميه قام منزل دماغه مغطسه في الميه الولد مش عارف ياخد نفسه والعالم عمال يدوس لغايه و- خلاص عمال يزق نفسه مش عارف في الاخر قام العالم مطلعه فقال له انت مجنون كنت هتموتني فالعالم بص له قال له كنت ايه اكتر حاجه محتاجها وانت تحت الميه قال له الهوا اخد نفس قال له لو حبك للعلم واصرارك عليه اقل من اصرارك على النفس اللي انت كنت عايز تاخده مش هتتعلم حاجه يوم ما يكون حبك للعلم زي حبك للنفس تعال اعلمك وانا بقول لكم نفس الكلمه يوم ما يكون حبك ل... يوم ما يكون حبك للعلم زي حبك للنفس اللي من غيره تموت هتكون عظيم وهيفرح بيك النبي صلى الله عليه وسلم وساعتها هيكون فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وساعتها الملائكة تظلك بأجنحتها وساعتها الحسام في البحر والنملة في جحرها تصلي عليك وتدعي لك تحب الحاجات دي كلها ولا لا وساعتها يفرح بيك النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وساعتها سيدنا موسى يقابلك يوم القيامة ويحضنك ويقول لك تعبي ما راحش هدر أنا تعبت كتير وانت يا مسلم استفدت مني اكتر من بني اسرائيل وساعتها تفرح الامه بالمسجد الاقصى
قررنا نمشي في الطريق اللي مشي فيه موسى عليه السلام احنا بنصور في السودان جينا من الاردن للسودان المسافه بالطياره كانت حوالي 3 ساعات ونص يا ترى يا سيدنا موسى انت وفتاك يوشع بن نون خدتوها في قد ايه يا العلم غالي كده ده احنا مش عايزين نقرا كتب ده احنا بناخد العلم للشهادات العلم غالي عليك كده قيمة النهاردة أقسمت عليك لو بتحب الأمة دي لو بتحب أمة محمد اشتغل اقرأ اه، اتعلم لازم الع- ال- العلم من غير علم مفيش نهضة أمة مستحيل مستحيل مشي موسى والخضر ويمكن احنا ماشيين دلوقتي ب- يعني بمركب سريع لكن يا ترى هم جم ازاي واي قارب كانوا فيه واسمع بقى الايات الجميله وتعالى نعيش مع سوره الكهف وهي بتحكي واذ قال موسى لفتاه لا ابرح لعله قالها له في حته زي اللي احنا فيها لا ابرح لن اهدا لن اسكت لن اتوقف عن طلب العلم فاكرين النبي ربنا قال له ايه وقل ربي زدني علما مع ان النبي كان في الخمسين من عمره ومع ذلك ربنا بيقول له قول يا رب عايز كمان ما بشبعش عايز علم كمان كمان سيدنا موسى كمان بيقول لا ابرح لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين احنا دلوقتي متجهين للمكان اللي فيه مجمع البحرين التقاء النيل الابيض بالنيل الازرق احنا دلوقتي موجودين في النيل الازرق ومتجهين للنيل الابيض علشان نشوف المكان اللي حصل فيه التقاء البحرين فلما بلغ مجمع بينهما وصلوا فعلا قال لفتاه اتنا لغد- غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب انا تعبت قوي بس مصر اكمل انتوا فاكرين ربنا كان مديهم علامه ان السمكه هتبقى محطوطه في المكتل القفه اللي معاهم اول ما تثقل السمكه هناك هتلاقي الخضر هم فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما ايه اللي حصل وصلوا عند مجمع البحرين قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ خلاص مش انت بتقول عند الصخرة عند التقاء البحرين ما هو دون المكان فرجعوا عند التقاء البحرين ونزلوا من المركب علشان يلاقوا الخضر
واخيرا شاف الخضر ونزل هو ويوشع فتاه على الصخره فوجدوا منظر يتناسب مع الغرابه ال- اللي باديه بيها القصه وجدوا الخضر شافوه فعلا بس شافوه نايم مسجى ومغطي راسه بعباءه خضراء هو اصلا ليه اتسمى الخضر هل هل عشان العبايه الخضراء اللي مغطي اللي دايما بترافقه وبيلبسها ومغطي بيها وجهه هل اتسمى الخضر علشان هو منتج مفيش ارض صفرة تحت ايده الا لما تتقلب خضرة لانه رجل مش عابد بس ولا رجل روحاني بس لا ده راجل منتج فالاسلام بشموله موجود فيه فعشان كده اتسمى الخضر ولا اتسمى الخضر عشان الابتسامه الحلوه البشوشه اللي موجوده على وشه دايما عارف كل ما تنشرح صدرك لما تنظر في وجهه زي اللي يدخل كده حديقه خضراء فينشرح صدره ولا اتسمى الخضر عشان الحاجات دي كلها مش عارف قد يكون لها كلها وده من الغموض المحيط وصل سيدنا موسى فلقاه مغطي وجهه ونايم ها لو انت مكان سيدنا موسى صحيح اه، انا موسى نبي يا اخي لا لا لا مش قلنا بقى من صفات اللي عايز يتعلم تواضع شديد واصرار شديد وحريص على تعلم علم مفيد المعاني اللي احنا عمالين نقولها سيدنا موسى تركه نائما حتى يستيقظ مع ان سيدنا موسى تعبان ده قطع رحله رهيبه ده احنا قطعناها تعبنا سيدنا موسى فضل منتظر هو ويوشع لغاية ما استيقظ الخضر فاستيقظ الخضر أزاح العباءة الخضراء عن وجهه شاف سيدنا موسى فقال له سيدنا موسى ابتدأ وقال له السلام عليكم فقال له وعليكم السلام وبعدين قام قايل له ايه الخضر ولكن أن بأرضك السلام ايه البداية دي الغموض مستمر وسيدنا موسى جاي يتعلم أن بأرضك السلام الخضر عارف موسى جاي منين ما هو موسى كان عايش سيدنا موسى كان عايش في مصر وسيدنا موسى كان عايش في وسط بني إسرائيل فهو بيقول له وأن في أرضك السلام في مصر فرعون كان موجود في ظلم وطول ما في ظلم ما في السلام وفي بني إسرائيل جهل مش متعلمين وطول ما في جهل ما في السلام ياه الخضر من أول لقطة مع سيدنا موسى رجل غير عادي علم غزير باين من الأول يعني سيدنا موسى من أول لقطة لا الراجل ده مش عادي وأنا بأرضك السلام ثم نظر الخضر إلى موسى وقال له طبعا أنا جاي مين اللي بيقول الكلام ده النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما القصة موجودة في سورة الكهف في 22 آية النبي حكى لنا القصة فقال له الخضر من أنت فقال له موسى أنا موسى فقال له الخضر موسى بني إسرائيل عارفه
فقال موسى نعم فقال له الخضر وماذا تريد فقال له سيدنا موسى جئت أتعلم منك الله يا سيدنا موسى الله يا جماعة انتوا العلم عندكم غالي كده مستعد تتواضع كده جئت أتعلم منك يا بالوضوح ده بمنتهى مش جئنا نتناقش ونتفاوض وناخذ اراء بعض. لا لا لا لا لا، انا جاي اتعلم منك سيدنا موسى عظيم قوي في تواضعه زي ما هو عظيم كقائد فاذا بالخضر يرد على سيدنا موسى بمفاجاه المفاجآت متتالية في ال- في القصة النهاردة فيرد الخضر بمفاجأة ويرد على سيدنا موسى ويقول له إيه لا هو بيقول له أتعلم منك قال لا ازاي فين ديت شوف الآية بتقول ايه قال انك لن تستطيع معي صبرا انا عارفك انت مش هتقدر تستحمل الحاجات اللي انا هعملها وهتشوفها طبعا احنا مش هنلحق نشوفها في الحلقة دي هنشوفها في حلقة بكرة قال لا لو انت بقى مكان سيدنا موسى لا ده انا تواضعت كتير لا لا لا خلاص انت مش عارف انا مين انت انا نبي لا لا لا لا, لا. قال ستجدني الله يا جماعة اقروا سورة الكهف النهاردة وشوفوا حلاوة القرآن وشوفوا وحبوا سيدنا موسى التواضع الشديد قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا ياه فاشترط عليه الخطر قال عايز تتبعني وعايز تكمل معايا آه قال سيدنا موسى قال له ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا قال فان اتبعتني فلا تسالني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرى لغايه انا اللي اقول لك ده الشرط بتاعي وافق سيدنا موسى على الشرط وهتبتدي الرحله بس تعالوا نقف قبل ما تبتدي الرحله الرحله هتبتدي بكره يا جماعه انا في ختام الحلقه دي عايز اقول لكم كل الحلقه دي ربنا بيحكي لنا القصه دي كلها والقران بيحكيها لنا وقصه سيدنا موسى مرت بيها عشان كلمه واحده بس اتعلموا يا أمة محمد اتعلموا نسبة الأمية في أمة محمد وصلت ل 40% أمة اقرأ وصلت ل 40% عارفين أقل حتة في العالم العربي والإسلامي فيها نسبة أمية فين؟ إخواننا في غزة وفلسطين صدقوا دي أقل نسبة أمية عشان ما حدش يتحجج ويقول أصل الظروف الظروف الاقتصادية وأصل أقل نسبة أمية في عالمنا العربي موجودة عند إخواننا في غزة وفلسطين أنا عندي نقط سريعة عايز أقولها نفسك تنجح في حياتك العملية نفسك عقلك ده يكون عقل ناضج قادر على التعلم ينجح ويفهم تبقى فعلا بتجيد التعلم وقادر على النجاح في الحياة أنا عندي 17 نقطة اختار منهم 10 ما تعملهمش كلهم وموجودين كلهم النهارده على عمرو خالد دوت نت نقي 10 منهم اللي هيعمل العشرة من ال 17 دول انا بقول لك اهو انت قادر على التعلم انت قادر على النجاح في الحياه وانا مش عايز اقول لك بوعدك انا متاكد ان اللي هيعرف يختار 10 من دول ويداوم عليهم ست اشهر الى سنه هيكون انسان ناجح متميز في التعليم بتاعه قادر على انجاح امته وعلى نهضه امته ايه ال 17 دول اقولهم لك بسرعه اقرا كتاب كل اسبوع او كل اسبوعين مهم انا حاططها اول واحده اصل دي اهم واحده اقرا كتاب كل اسبوع اقرا جريده هادفه كل يوم اشترك في مجله ثقافيه اربعه سافر سافر انطلق في رحلة ت- لمشاهدة العالم قلد سيدنا موسى واتعلم منه سافر السفر يعلم كتير خمسة اتعلم حرفة على ايد حرفي صدقني جرب اختار مش لازم تعملهم كلهم اختار عشرة اتعلم حرفة على ايد حرفي ستة زور الآثار أو متحف في بلدك مع خبير نمرة سبعة رافق إنسان ناجح دي دي بنص الموضوع اوعى تسيبها دي نمره 8 شاهد قناه ديسكفري اتفرج على قناه ديسكفري وتابعها كتير نمره 9 شوف نشره الاخبار يوميا نمره 10 ابحث في تاريخ عيلتك علشان تعرف تاريخك وتاريخ عيلتك وتتعلم وجدك عمل كذا وجدك الفلاني عمل كذا نمرة 11 حاول كتابة قصة أو شعر أو أغنية أو أي فكرة دونها استخدم الورقة والقلم نمرة 12 سا اسأل وناقش في الفصل أو في الكلية اوعى تسمع وبس نمرة 13 العب شطرنج نمرة 14 ادخل في النت على المواقع الثقافية عشان تتعلم النت النت حاجة عظيمة لو استخدم لكذا نمرة 15 روح زور مكتبة عامة نمرة 16 اشتغل في الصيف ودي ثالث واحدة مهمة اشتغل ما تاخدش مصروف انزل في الصيف اشتغل عشان تتودك عشان تتعلم اخر واحدة اتعلم كل ثلاث اشهر مهاره او رياضه جديده مرة سواقة عربيات مرة موتوسيكلات مرة مش عارف ايه مرة مهارة ازاي ترسم مرة ازاي تصور يا شباب العلم العلم العلم بكرة نكمل مع موسى والخضر نشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته